مع يسرون كاهن مديان حموا موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه ده حماه بتاع زمان بقى فاكرينه أن الرب أخرج إسرائيل من مصر فأخذ يسرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها يبدو أن موسى لما نزل مصر في الأول كان نازل ومعاه صفورة بعد حادثة الختان لو تفتكروا يبدو صفورة وولادها رجعوا وموسى فضل طول الفترة الحرب اللي بينه وبين فرعون لغاية ما خرج بالشعب من غير مراته وعياله رجعوا صفورة رجعت لأبوها في الصحراء في مديان لكن هو قعد في مصر يحارب ويجاهد المأمورية خدت يمكن سنة أو أكتر لغاية ما خلص الشعب وخرج بيه فلما سمع بقى حماه خد صفورة مراته وعياله أحفاده وراح يقابل موسى يهنيه على الإنجاز اللي عمله وعشان يعني يلم بشمل البيت تاني وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة فاكرينها ده اللي اتسمى من زمان قوي واسم الآخر أليعاذر لأنه قال إله أبي كان عوني أليعاذر يعني الرب عوني الله عون وأنقذني من سيف فرعون يعني هو لما سمى ولاده سماهم بمعاني روحية سمى الأولاني أنا غريب في أرض غريبة وسمى الثاني الرب لي عون لكن الثاني ده احتمال يكون هو الصغير قوي ليه لأنه أنقذني من سيف فرعون إما تعني زمان خالص لما هرب في البرية وقد تعني الطفل اللي كان نازل به وما اتختنش ونزل به مصر وأتى يسرون حام موسى وابنه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله يعني هو التقى به فين ناحية جبل الله حريب يعني هو كان ساق الشعب ووصل لغاية جبل سانت كاترين حاليا في المكان ده حماه وعياله راحوا تقابلوا مع موسى فقال لموسى أنا حموك يسرون آتي إليك وامرأتك وابنها معها فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد مين اللي سجد موسى سجد لحماه موسى العظيم اللي, اللي بيشوف ربنا وبيتكلم معاه واللي خلص شعب كذا مليون واللي بقت عصايته تشق البحر وتطلع مية وتعمل العجايب كيف يسجد لإنسان كيف ينحني قدام حماه عاوز أقول إنه موسى كان متواضع بطبعه موسى ما كانش ما هو موسى برضه سنه كبير ما كلهم كبار في بعض موسى كان كبير قوي لكن كان في قلبه اتضاع وكان في قلبه حب وما كانش حاسس بعظمته موسى ما كانش حاسس بعظمته مع كل المجد والعز اللي حصل على ايديه ما كانش واخد باله ما كانش حاسس ان ده موسى ده اللي كل الاجيال هتتندر بقصصه لا هو بيتعامل عادي جدا ولما شاف حماه وكان ده تقليد شرقي يعقوب سجد لعيسو لما كان شايفه عن بعد ابراهيم سجد لارض اهل الارض لما كان بيشتري منهم الأرض اللي هيدفن فيها مراته السجود هنا نوع من الانحناء الشديد علامة طبعا الاحترام طبعا ده سجود غير العبادة خالص وطبعا كان بيحب مراته قوي فما صدق شاف حماه لكن طبعا كونه يحب حماه دي لوحدها فضيلة لكن فينحني قصاده ويسجد له دي حاجة كبيرة قوي موسى كان متواضع لأنه مش حاسس أنه زيادة عن حد بالرغم من ده كله يعني احنا اتكلمنا كتير قوي على إيمان موسى وعلى خضوع موسى وعلى موسى الذي لا يخاف لكن من الحاجات اللي ما ركزناش فيها أن موسى كان متواضع لأنه كتير قوي ما الشعب كان يهزقه ما سمعناش موسى بيلخبط في الكلام ولا بيصور ولا بيكرههم ولا بينفعل لكرامته ولا بي... ما بيعملش كده وده في مواقف أخرى مش هيسعنا الوقت ده في مرة في ناس هتبقى عاوزة تاخد الكهنوت وتسرقه من موسى وهارون و... وبعدين هيروحوا يتنبأوا و... و... والناس تيجي تقول له شايف في ناس بتتنبأ وبتاع قال لهم انتوا فاكريني هزعل يا ريت كل شعب ربنا انبياء انت مش فارق معاك قال لا يا ريت كل الناس تبقى احسن مني يا ريت كل الناس تبقى اقرب لربنا مني ب... بمنتهى الاتضاع مش فارق معاه مش مهم يبقى هو الرئيس مش مهم وبعدين لما اخواته هيقعوا في خطية هارون ومريم هيلوموه عشان اتجوز امرأة كوشية ويسخروا منه سكت موسى موسى العظيم سكت وقبل عتابهم ربنا اللي خد له حقه وقال لهم لازم تروحوا تعتذروا ازاي تتكلموا مع موسى بالطريقة دي فموسى كان متواضع جدا مع كل العظمة اللي ربنا بيعملها معاه كان صغير في نظر نفسه كانش عنده مانع يوطي لأي حد وكان عنده استعداد يحتمل الشعب مهما تجاوز في الكلام ولخبط كان نفسه طويل أوي وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخل إلى الخيمة فقص موسى على حميه شوفوا موسى بقى, بقى يحكي لحماه كل الحكاية كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب موسى ده برضه في حتة طفولة كده وبراءة قعد يحكي لحماه بفرح عارف لما سبتك بقى حصل ايه ورحت ودخلت الفرعون وحصل كيت ورجعت للناس و... قعد يحكي له بالتفصيل كل حاجة ففرح يسرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من أيدي المصريين وقال يسرون مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين يعني يبدو أن يسرون آمن بربنا على إيدين جوز بنته موسى النبي لأنه بقى يبارك الرب إله موسى ما نعرفش كاهن مديان ده معناها إيه قوي البعض بيعتبرها رئيس مديان لأن كلمة رئيس وكاهن كانت في العرف زي ملكي صادق ملك سليم كان كاهن فاهمنا وممكن يكون كاهن زي ما أنا قلت لكم أول يوم نوع من آه السن بس وممكن تبقى نوع من التقوى لإله مجهول وقد يكون كاهن في عرف الصحراء أيا كان إلهه لكن مع عشرة موسى موسى أقرب الناس ليه اتعلقوا بإلهه لأن شافوا العظمة اللي بيعملها إله مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة فدي تؤكد أنه يسرون اتأثر بموسى وآمن على إيديه واعترف بإلهه إله حقيقي لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم يعني في الحتة اللي افتروا فيها على المصريين رجعت عليهم يعني هم ذلوكم وكانوا عاوزين يموتوا أبكارهم انتوا موتوا أبكارهم وفي الوقت اللي كانوا طالعين عشان يمسحوا الشعب ويبيدوهم الشعب الم... كل الجيش المصري أبيد فاهمين الفكرة في, ال... في الشيء الذي بغوا به كان عليهم يعني في الحتة اللي انت خايف منها تتظلم 100% هتكسبها 100% واللي هيظلمك ده هو اللي هيخسر كل حاجة لأن ربنا إيده إيده قوية لما يحب يرجع الحق بيرجعه تمام فأخذ يسرون حمو موسى محرقة وذبائح لله كده سبتك بقى إيه إنه دخل الإيمان مظبوط لأن يسرون يقدم ذبيحة لله يبقى كأنه ساب إله واعترف بإله موسى كإله وبيقدم له ذبائح كمان وجاء هارون أخو موسى بيعرفهم بقى وجميع شيوخ إسرائيل يأكلوا طعاما مع حمى موسى أمام الله برضه تعبير أمام الله ده غريب قوي يعني موسى عمل ضيافة حماه بقى وجاب أخوه هارون وجاب الشيوخ كلهم الكبار وكل الناس جاية تتعرف بحمو موسى فعمل له قعدة والوليمة دي كلها عنوانها إيه؟ أمام الله يعني هم قاعدين بياكلوا قدام ربنا يعني موسى خلاص ما بقاش ربنا بيغيب عن عينه أبدا مين فينا بيعمل وليمة ويبقى أمام الله يعني يبقى دايما ربنا قصاد عينه في كل وقت حتى هو بيضيف الناس وهو بياكل وهو بيشرب عمل وليمة زي كده أمام الله يعني الواحد يقول ملاش يعني يأكلوا طعاما مع حمام موسى نقطة إيه لزوم أمام الله لا أمام الله يعني ربنا واقف على الترابيزة يعني قصادهم عمود السحاب وعمود النار موجود قدام عينيهم وهم قاعدين ياكلوا يحبوا في خبز شركة كده ومحبة وأغابي وربنا وسطيهم حاسينه وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب حصل تاني يوم إيه بقى موسى عنده شغل موسى مش بس مخلص موسى هو الراعي لأنه قعد 40 سنة راعي ففي مهمة أخرى للمخلص أن يرعى شعبه يعني هي على قد أنه يسوقهم هم يمشوا وراه صعب قوي لكن ها تهون لكن ده في مشكلة تاني أنه الشعب ده مين كبير وموسى دلوقتي كل مشكلة تحصل في أي بيت أو بين قبيلة وقبيلة أو بين شيخ وشيخ أو بين جار وجاره هيروحوا يحتكموا لمين لموسى فنشوف اللي حصل حدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب بقى قاضي فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء طبعا طوابير مشاكل ألفات مؤلفة ومفيش غير موسى اللي قاعد يا عيني من الصبح للبليل ده نظام الاعترافات كده بس يعني على تقيل طبعا ملايين يعني فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع حماه طبعا ما شافوش تاني يوم خالص من الصبح بالليل الراجل شغال فحماه صعب عليه كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب ايه موسى اللي انت بتعمله ده ده شوفوا يسرون اللي بيوجه موسى دلوقتي حاجة غريبة جدا موسى اللي بياخد كلامه من ربنا على طول موسى اللي اتقال عليه انت تبقى اله لاخوك وهارون يبقى فمك وجعلك اله لفرعون يعني موسى اتقال عليه كلام كبير جدا اله لفرعون واله لهارون و... و... وحاجة عظيمة جدا يسرون الراجل اللي, ما... اللي... اللي ابن امبارح مع ربنا جاي يقول له ايه يا موسى اللي انت بتعمله ده ما هذا الامر الذي انت صانع للشعب ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء إيه المنظر ده يا موسى أنت قاعد وحدك والشعب كله واقف قصادك طوابير فقال موسى لحميه شوفوا موسى باتضاعه طب أنا أعمل إيه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله ودي وظيفة الكاهن على فكرة دي أحد مهام الكهنوت الشعب يأتي إلي ليسأل الله وأنا أروح أسأل ربنا أعمل إيه في عم فلان يا رب أعمل إيه في مشكلة أم فلان يا رب ها الشعب يأتي إلي ليسأل الله الشعب مش شايف ربنا بس أنا بعرف أشوف ربنا فلازم يجي لي أنا إذ كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه خلي بالكم لغاية دلوقتي ما استلمش لو حي الشريعة طب عرف الفرائض والشرائع إزاي تسليم وتقليد وكمان الروحانية بتخلي الواحد يعرف ربنا عاوز ايه حتى لو مش حافظ الآية مش عارف النص الروح القدس اللي فيه الرسالة اللي هو شايلها بتوجهه صح عشان كده يقول من فم الكاهن تطلب الشريعة طب ولو مش حافظ النص معلش لو هو مش بيسأل الله هيقول صح برضه فقال حام موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع يا سلام يسرون بيعدل على موسى بيقول أنا مش شايف إن الكلام ده مظبوط هو موسى بيعرض المشكلة ومش لاقي لها حل أنا أنا هعمل إيه؟ أنا واقف قدام ربنا والشعب بيحتكم لي وما ما فيش حاجة ما فيش حل. أنت تكل إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا أنت هتتهد وهم هيتهدوا لأن في في حاجة غلط في النظام. لأن الأمر أعظم منك حكاية أكبر منك أوي لا تستطيع أن تصنعه وحدك أهو لو موسى بقى عنده شوية كبرياء لا يمكن يقبل كلمة الأمر أعظم منك يقول له لا أنت مش واخد بالك ولا ده أنا عديتهم جوه البحر مش هعرف أخلص مشاكلهم جوه البحر عدوا ده ما كانوش لاقيين ياكلوا أكل نزل على أيديهم من السماء ده ما كانش عندهم نقطة مية شربت شعب بالملايين إيه مشاكلهم يعني لكن هو بيسمع ليسرون بالتضاع لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك الآن اسمع لصوتي فأنصحك وموسى فاتح ودانه ومركز شوفوا الاتباع رجل الله كليم الله أعظم الأنبياء بيسمع نصيحة من رجل قبلي بتاع قبائل وبرية ولا هو يهودي ولا هو حاجة يسرون ده فليكن الله معك شوفوا بداية الكلام ما هو الراجل بقى فيه تقوى قال لي شوف أولا ربنا معك دي مسؤولية ضخمة وربنا يكون معك كن أنت للشعب أمام الله دورك الأساسي تقف هدم تشفع عن الشعب كله يعني أنت اتصدر في الكبير اقف قدام ربنا بينك وبين الشعب تبقى وسيط العهد القديم تشيل الشعب كله وتقدمه لربنا وتشيل وصية ربنا تقدمها للشعب كله دي مسؤوليتك اللي ما تتنازلش عنها أه وقدم أنت الدعاوي إلى الله كل الدعاوي والطلبات والشكاوي قدمها لربنا دي حاجة محدش يقدر يعملها غيرك وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه جمع الشيوخ كلهم وعلمهم قول لهم ايه اللي ربنا بيرضيه وايه اللي بيزعله شغلته يبقى شغلته الاولى صلاه شغلته الثانيه ايه تعليم شغلته الاولى صلاه شغلته الثانيه تعليم ده نظام العهد الجديد بالظبط هتشوفوها بعد كده والعمل الذي يعملونه قول لهم بالظبط ايه اللي ربنا يريحه وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدره خائفين الله امناء مبغضين الرشو وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات فيقضون للشعب كل حين ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها إليك وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها وخفف عن نفسك فهم يحملون معك فاهمين النصيحة؟ كلها حكمة أولا نبع من حب شوفوا النصيحة دي بقى صفات المرشد في حب في حكمة حتى لو حكمة الأيام دي حكمة أيام دي حكمة البرية مقدرش نقول حكمة الروح لأن موسى ممتلئ عنه طبعا لكن يسرون لأنه في حب بيقول له أنا يمكن أفهم في الإدارة والتخطيط أكتر منك بحكم مركزي ككاهن مديان من زمان أنا شايف إن في حاجة غلط في الإدارة بتاعتك أنا رأيي كذا وكذا ربنا معاك خليك أنت في الكبير أقف قدام ربنا دي بتاعتك علم كل الشعب بالذات الشيوخ والكبار عشان يبقوا عارفين المفروض يعملوه ولا ما يعملوهوش ثلاثة اختار عين هات رؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء آلاف ورؤساء عشرات وزع شو واخدين بالكم الشكل الهرمي اللي هيحصل هيبقى فيه رؤساء آلاف وبعدين تحت كل رئيس آلاف في مثلا عشر رؤساء مئات وكل رئيس مئات تحتيه رئيسين خمسين فاهمين وكل رئيس خمسين تحتيه خمسة رؤساء عشرات يبقى كل عشرة ليهم رئيس كده تبقى سهلة قوي لو خناقة عيالي قوي رئيس العشرة يخلص أكبر شوية رئيس الخمسين بعد كده رئيس مية يبقى الموضوع بيتصعد تبع درجته والدعاوي الكبيرة خالص رؤساء الآلاف يجوا يقدموها لموسى في مشكلة كبيرة قوي مش عارفين نحتكم فيها فموسى يبقى عمل فرز ضخم جدا لكل الشكاوى والدعاوي والمشاكل وبقى هو شغلته الأساسية للصلاة نفس القصة حصلت في زمن الكنيسة الأولى لما حصل مشكلة بتاعة الأرامل الكنيسة في أيري كلها الكنيسة الأولى دي وفي أرامل أشكال والوان في أرامل من أصل يهودي وفي أرامل من أصل يوناني يهود بس من أصلهم يوناني شوية مخلطين فلأن في حتة تعصب قديمة ودول ستات في بعض فالأرامل كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية الأرامل اللي هم مش من أصل يهودي بقى في نوع من التمييز في الأكل والحاجات الخدمة اليومية ده الأكل والشرب بتاع الكنيسة فراحوا احتكموا للآباء الرسل لكن بحكمة عالية الآباء الرسل قالوا لا ما ينفعش نسيب بقى الصلاة وخدمة الكلمة ونقعد ننشغل بخدمة الموائد لأن دي ممكن تبقى حيلة من الشيطان تخلينا نتعطل عن الصلاة ونتعطل عن خدمة التعليم هم دول واحد واثنين اختاروا يا جماعة سبع شمامسة من عندكم سبع خدام تكون عندكم ثقة فيهم وفيهم نفس الشروط تقريبا فيهم حكمة فيهم تقوى بيخافوا ربنا ملهمش في الرشوة شوفوا الحتة دي دقيقة جدا ليه لأن القاضي أخطر حاجة أنه يكون مرتشي ما دول اللي هيقضوا دول اللي هيميزوا بين واحد وواحد فأخطر ثغرة هنا أنه يكون ذمته واسعة فما يكونش عنده رشاوة خالص بنفس النظام اللي حصل في العهد الجديد حصل من أيام يسرون وموسى إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام يعني لو أنت عملت كده وربنا شوف التعبير ده وأوصاك الله يعني لو ربنا الوصية دي تمشي معاه قوم اشتغل وهتلاقي ان في سلام في الشعب كله يعني يسرون لم يتجاهل انه رجل الله وانه ما يقدرش يعمل حاجة من غير ربنا فقالوا لو عملت الكلام ده واوصاك الله عليه يعني ربنا موافق على رأيه هو عارف ان موسى مش هيقدر يتحرك صمتي من غير ما يرجع لربنا حتى في تقسيم الشعب فبالطباع برضو يسرون بيقول له طب ارجع اسأل ربنا عم يسرون بيقول ايه رأيك ف ويكون هذا الشعب يأتي إلى مكانه بالسلام يعني أنت هتريح الناس كده إذا الإدارة في الخدمة من 3500 سنة مطلوبة والإدارة دي علم بشر يعني يصرون ده إنسان لكن الكنيسة بتستخدمه فاش حاجة ولو استخدمته كويس الشعب يبقى فيه سلام لما نوزع الشغل ويبقى كل الخدام بيشاركوا في الكنيسة وكل واحد له مسؤولية كل ده مطلوب عشان الشعب يبقى في سلام ونوفر على الراعي حاجات ممكن حد تاني يعملها فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال واختار موسى بقدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات فكانوا يقضون للشعب كل حين الدعاوي العسرة يجيئون بها إلى موسى وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه هي ده كان غرض الزيارة مفيش في حياة أولاد ربنا اللي عايشين لربنا كل حاجة صدف أو حاجات على الماشي أو زيارات ملهاش لازمة أو مجاملات عابرة لا الحقيقة كل دقيقة محسوبة في عمره وكل مقابلة مهمة في حياته واخدين بالكم فالزيارة دي خلاص يسرون ده مش هنسمع عنه تاني تقريبا ليه هي دي كان المطلوب بس يوصل الرسالة دي ويخفف عن موسى الحمل ويعدل برنامج إدارة الخدمة كتر خيرك على كده يبقى الواحد برضه من كل شخص ممكن يستفيد مهما كان كبير من كل شخص ممكن يتعلم بس يبقى متواضع مستعد يقبل رأي الناس وفي نفس الوقت ما يتجاهلش رأي ربنا في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء وارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء فنزلوا في البرية هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل يبقى فات علينا كام شهر لغاية دلوقتي يا جماعة ثلاث شهور بس ووصلوا لغاية جبل حريب اللي هو العلامة القديمة فاكرينها يا جماعة فاكرين لما ربنا في الأول خالص قال له دي علامة ليك اهو يا موسى وهو واقف لوحده في جبل الله حريب ومرعوب قدام العليقة العلامة هتجيب الشعب كله يسجد عندي هنا فأما موسى فصعد إلى الله صعد إلى الله يعني طلع عن العليقة بقى وحشيت العليقة اللي بقى له سنة يمكن سايبها ما نعرفش سنة ولا أكتر في الضربات والشغل بتاع مصر وثلاث شهور في البرية لأنه سايق شعب ملوش آخر عشان يوصل للجبل فصعد إلى الله بقى وحشه ربنا وحشته الحتة دي اللي ابتدى فيها خدمته فناداه الرب من الجبل قائلا ربنا بقى بيستلقاه بالفرح رجع له بالمهم عارفين بالظبط دي تمثل ايه لما المسيح يصعد الى السماء شايل البشريه كلها في ديله وبيقدمها للاب يقول له خلصت المهم عملت كل المطلوب فتح باب الاقداس طريقا حيا مقدسا كرسه بجسده بالحجاب اي جسده فرحه ما بعدها فرح ان موسى راجع فعلا يا رب اللي انت قلته حصل فات عليا سنين يمكن او شهور على الاقل لكن رجعت بالعلامه اللي انت قلتها كل الشعب ورايا بيسجد في الجبل فربنا قال له روح قل لبيت يعقوب واخبر بني اسرائيل انتم رايتم ما صنعت بالمصريين ما تنسوش اللي انا عملته مع المصريين انا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي روح قل للشعب ان الحكايه ما كانتش سهله انتوا كنتوا شايفين فرعون هياكلكم والبحر هيغرقكم والجوع هيجيبكم والعطش هيأذيكم الحكايه كانت غير كده خالص انتوا من ساعة ما انت نزلت مصر انا كنت مجهز النسور وشايلاكم شيل صدقوني ده التعبير اللي هنسمعه لما نصعد الى الله في اليوم الاخير هنقول له يا رب يا ده عدينا على حفر وبلاوي ومشاكل وهموم وتجارب وخطايا وصلنا لك بالعافية لو ربنا بيضحك يقول لك ولا بالعافية ولا بالحاجة ده الحكاية كانت سهلة قوي بس انت اللي ما كنتش شايف ده انا حملتكم على اجنحة النسور وأتيت بكم إلي أنت بس اللي كنت بتخاف من بحر وخايف من فرعون وخايف من الشرب وخايف من الأكل الحكاية ما كانتش كده بالنسبة لي أنا كانت غير كده خالص كانت أحلى وأبسط وأسهل من كده بس أنت عاد عيب في نظرك الآية دي من الآيات الجميلة أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي يعني أنا شايلكوا شيل وأنتم مش داريانين فالآن إن سمعتم لصوتي بس خلي بالكم أدينا عملت كل حاجة أهو برضو مطلوب منكم التزام إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي ده عهد بقى أنا جبتكم للجبل عشان تبقوا شعبي وضيعت كل الشعوب عشانكم تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب خلي بالكم ده إعلان العهد القديم هنا إعلانه هو العهد القديم بدأ في إبراهيم العهد القديم بدأ في اختيار أبونا إبراهيم يا إبراهيم تعال أعملك شعب ويبقى الشعب شعب وبعدين الشعب ده مشي وبعد عن ربنا وانحرف واتذل في مصر والعهد كده يعني اتمسح او اتغطى عليه ربنا جاب الشعب في الجبل وقال لهم اسمعوا بقى هنتفق هيبقى عهد بيني وبينكم الآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاص إذا العهد مش شروط لازم نسمع كلمة ربنا أو العهد القديم على الأقل في شرط لو سمعت صوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب هعملكم بطريقة غير كل الناس هتبقوا بتوعي فاكرين إلى خاصتي جاء هي أساسها كده انتوا خاصة هو جيل اليهود فعلا في الأصل لكن هو عارف كويس البلان ان اليهود هيرفضوه عشان يبقى الكل ملكه بعد كده يبقى هو ملك للكل من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض أنا ليا الدنيا كلها بس انتوا هتبقوا خاص مع ان أنا كل الدنيا ملكي وأنتم تكونون لي قصاد التزامكم هتبقوا بالنسبة لي مملكة كهنة شوفوا التعبير ده اللي هي بنسميها ساعات كهنوت ملوكي أو مملكة كهنة هي نفس الفكرة احنا مملكة كهنة كل واحد فيكم واخد حتة من كهنوت العهد الجديد دلوقتي كلكم فيكم روح القدس كلكم بتشتركوا في الذبيح كلكم بتقدموا معانا الذبيح يقف العريس يلبس روب الكهنوت ويكل- وتاج الكهنوت في ال في ال وهو بيتجوز مملكة كهنة كل أب كاهن في بيته وكل أم تقوم بدور مريم النبية في بيتها مملكة كهنة كلنا فينا روح البنوة يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما إيه الحكاية مملكة كهنة كلنا فينا كهنوت مش واحد ولا اتنين بس ده ما يلغيش الكهنوت بتاع ال- الخاص الكلام ده انتوا عارفينه طبعا ما يلغيش اختيار المسيح لتلاميذ 12 و70 رسول وأساقفة من جيل لجيل ده دي حتة وفكرة الكهنوت العام دي مش- طبعا موجودة وأمة مقدسة يعني كل الأمة تبقى مقدسة كل الشعب يتقدس مش موسى بس ومش هارون بس يبقى القداسة عطية الله لكل شعبه هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل أنا عاوز أنط بس مش كتير بتاع ألف ونص سنة كده عشان نسمع حاجة مهمة أوي ليه اتعمل عهد جديد فأرميا يحل لنا المشكلة وبولس يشرحها لنا في عبرانيين يقول في الأيام الأخيرة أقطع مع شعبي عهدا جديدا طب ليه يا رب جديد لا كالعهد الذي قطعت مع آبائهم يوم أنكروني في البرية ولم يحفظوا عهدي هو قال لهم لو حفظتوا تبقوا بتوعي فأرميا بقى بعدها بحوالي 700 سنة قال النبوة دي قال ان ربنا بيقول هتيجي ايام هعمل عهد جديد طب ليه يا رب لان انتوا في ارميا لان انتوا مش ملتزمين بالعهد القديم لم يحفظوا عهد ولم يحفظوا وصاياي وانا اهملتهم يقول الرب اشاره واضحه جدا ان شعب اسرائيل مهمل من قبل الله مرفوض من عند ربنا في العهد الجديد رؤيتنا لاسرائيل الحاليه مرفوضه من الله موجوده في عبرانيين 8 وارميا 31 فيقول لم يثبتوا في عهدي فأنا أهملتهم يقول الرب طب أما العهد الجديد هيبقى نظامه إيه هتطلب مننا نسبة تاني إحنا مش عارفين نثبت فيقول لأن هذا العهد هو ال- الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم مش هديهم تاني شريعة مكتوبة هحطها جوه وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون كل واحد قريب وكل واحد أخوه اعرف الرب لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم لأني شوفوا بقى الامتياز الجديد في العهد الجديد أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد أنا عند عهد قديم كنت واقف لهم هتلتزموا هفضل صاحبكم وهتبقوا خاصة مش هتلتزموا خطاياكم هتفصلني عنكم طب في العهد الجديد لا أنا هسافحهم وهشيل كل خطاياهم وتعدياتهم ومن الصغير للكبير هيعرفني لأن الروح القدس هيسكن فيهم والناموس مش هيبقى مكتوب هيبقى مكتوب جوه كل واحد فيكم عشان محدش ينسى وعز العهد الجديد فبولس يقول إذ قال جديدا عتق الأول وفي القبط يقول لك إذ قال جديدا جعل الأول عتيقا يعني العهد العتيق ده أو القديم ما كانش اسمه عهد قديم كان اسمه عهد الله لكن لما جه المسيح فتح العهد الجديد خذوا كله خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد في دم عهد جديد عتق الاول طلع الاول خلاص كده قفل ال- قفل الصفحه دي نهى العهد القديم لما فتح عهد جديد العهد القديم عنوانه ايه ال- اليوم ده اللي احنا بنبقى واقفين عنده في خروج 19 اجتمعوا حوالين الجبل وربنا بيقول لهم خليكم ملتزمين عهد معايا تبقوا خاصة ليا وسط كل الشعوب لكن ما التزموش وربنا كان عارف كده ومخطط لكده عشان كده قبل ما يجي المسيح ب 700 سنة أرميا تنبأ وقال ربنا بيقول بعد الأيام دي هيبقى في عهد جديد لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر لأنهم أهملوا عهدي في العهد القديم كان الوعد من ناحية ربنا تبقوا مملكة كهنة ما التزموش ما بقوش مملكة كهنة وتبقوا أمة مقدسة ما التزموش ما أخدوش القداسة طب في العهد الجديد كل امتيازات العهد القديم هي هي جعلنا لإلهنا في رؤية واحد يقول كده ملوكا وكهنة فسنملك إلى الأبد وفي بطرس الثانية يقول كده إن كنيسة العهد الجديد هي مملكة الكهنة وكنيسة العهد الجديد هي دي الأمة المقد- المقدسة ويضيف عليها كلمة تانية يقول شعب اقتناء أو شعب مقتنع من قبل الله شعب اشترى لنفسه هنا اشترى دمه بقى في الأول كان مجرد ميثاق لكن في العهد الجديد لا ده اشتراه بقى دفع فيه الثمن وبقى خاصة إلى الأبد في العهد الجديد مفيش بعد جديد ليه؟ لأن ده عهد أبدي الأولاني ما كانش أبدي لأن في شرط التاني ما فيهوش شرط التاني أنا اشتريتكم خلاص فاهمين المستوى؟ آه، فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب وضع قدامهم كل هذه الكلمات جاب الشيوخ قال لهم بصوا يا جماعة الكلام كبير قوي ربنا بيقول في عهد وفي ميثاق بيننا وبينه وهيبقى ملتزم برعايتنا ونبقى خاصة ليه لو احنا التزمنا وحفظنا وصاياه خلونا ناخدها جد ونحفظ الوصية ساعتها مفيش ولا شعب هيقدر علينا هم داخلين في حتة كلها شعوب وقبائل مش عارفين ايه اللي هيقابلهم فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل يا سلام بس كده دي بسيطة قوي ما هم بقى شافوا حاجات كتيرة حلوة فرد موسى كلام الشعب إلى الرب خلي بالكم شوفوا موسى بيعمل شغلانة الإيه اللي سماها بولس بعد كده الوسيط فاهمين ازاي يقعد مع ربنا يقول له ماشي انا همضي العقد بس قول لهم الشرط فيرجع للشعب ربنا بيقول كده يقول له موافقين ارجع لربنا موافقين يا رب يمضي فاهمين ازاي يرجع للشعب يمضي فعشان كده اسمه وسيط العهد القديم لكن وسيط العهد الجديد اللي يقف بيننا وبين ربنا المسيح نفسه واحد مننا وواحد مع ابوه في الجوهر وداخل بكل الشروط شايلها في نفسه قال له اي شروط عليا انا اي طلبات من البشر فيا انا ايه طلباتك يقول موتا تموت حاضر قداسة حاضر كل اللي انت عاوز اعمله ما انا دلوقتي المندوب بتاعهم فطبعا العهد الجديد مش هيتغير ليه لان وصية العهد الجديد ربنا له كل المجد ربنا يسوع المسيح فرد موسى كلام الشعب إلى الرب فقال الرب لموسى ها أنا آتي إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك جاي أمضي فاهمين جاي بقى قدامهم عشان يعرفوا ان احنا هنختم العهد دلوقتي هنتفق الاتفاق اللي مش هتمحيه سنين فانا جاي اهو يا موسى هجي لك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما اتكلم معك عاوزهم يسمعوا بودانهم الاوكي يعني فاهمين فيؤمنوا بك ايضا الى الابد يعرفوا ان انت انا موافق عليك كوسيط الى الابد طبعا الى الابد ازاي ده موسى هيموت بعد شويه اشاره الى الوسيط الحقيقي اللي ينفع يؤمنوا به الى الابد واخبر موسى الرب بكلام الشعب قال لهم بصوا ربنا جاي وهيسمعكم صوته بنفسه تعبه هم كل الايام دي كان موسى بيعرف وبيسمع وبيجي يقول المرة دي بيقول لهم ربنا بيقول جاي عشان تسمعوه اسمعوا خافوا طبعا تعبوا ده شافوا المصريين اتبهدلوا بهدلة فخافوا طبعا فقال الرب لموسى اذهب الى الشعب وقدسهم بصوا بدل انا جاي اتكلم روح بقى ايه قدسهم اليوم وغدا ليغسلوا ثيابهم القداسة بقى ايه القديمة بتاعت العهد القديم وبتاعت المسلمين وكده يعني يروحوا ايه يستحموا بقى ويوضبوا هدومهم ويلبسوا اشيك حاجة و... ويكونوا مستعدين لليوم الثالث هاجي في الثالث طبعا كلمة الثالث دي دايما عندنا اشارة الى العهد الجديد اللي ابتدى في الثالث يوم الحد لانه في اليوم الثالث ينزل الرب شوفوا ينزل دي كمان ها ينزل الرب امام عيون جميع الشعب على جبل سيناء انا هاجي قدام عينيهم هم محوطين الجبل يا جماعة شعب زي النمل فربنا بيقول انا هاجي في الجبل ده قدام عينيهم هيشوفوا حاجه على جبل سيناء وتقيم للشعب حدودا من كل ناحيه ليه لحسن واحد يتطفل يقرب على الجبل اوعى حد يقرب من الجبل هيقول اهو احترزوا من ان تصعدوا الى الجبل انا جاي انزل على الجبل مع ان موسى دخل للجبل لغايه العليق بس قال له اخلع عليك لان موسى قريب من ربنا خالص واشاره الى عهد جديد فقال له بس اقلع الجزم عشان تفتكر ان دي ارض مقدسه لكن الشعب اللي كل خطيه واقف بعيد وحط حدود ادي العهد القديم حط حدود من بعيد خالص ومحدش يقرب او تم تمس طرف اوعى تمس طرف الجبل كل من يمس الجبل يقتل قتلا شوفوا البروتوكول بتاع العهد القديم ده حاجة مرعبة لا تمس يد بل يرجم رجما يعني ايه افرض عيل جري او راجل جري مش فارق معاه وراح ناحية الجبل ما حدش يقدر يروح وراه حد لأنه ما يقدرش يلمس الجبل التاني يجيبوا سهم ويرموه عليه يموتوه من بعيد لأنه ما, نف... ما التزمش بالشريعة حاجة تخوف جو مرعب أو يرمى رميا بهيمة كان أم إنسانا أي كائن في الدنيا ما يقدرش يقرب من ربنا الله قدوس وكل الدنيا لا تستحق أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل أول ما يسمعوا البوق يبتدوا يقربوا يقربوا بس مش هي مش هيطلعوا لا لا يصعدون يعني يبتدوا يقربوا بس فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب موسى بيطلع الجبل بيقعد فوق سمع الكلمتين نزل للناس قال لهم هنعمل كيت وكيت وقدس الشعب وغسل ثيابهم وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث لا تقربوا امرأة وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت اليوم الثالث من الفجر سمعوا بقى رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل ربنا جاي بشكل ايه يعني مقدمات فاهمين ازاي الموتوسيكلات بقى والعربيات الجيب دي بتاعت ال... والعساكر التشريفة و... اه يبقى ايه رعود وبروق وسحاب تقيل وصوت بوق شديد جدا برضو قلنا جدا ايه قليلة في الكتاب يعني الصوت يهز الدنيا صوت بوق شديد جدا دي كانت بروفا المجيء الأخير البوق ده هو اللي هنسمعه في اليوم الأخير برضه فارتعد كل الشعب الذي في المحلة كله قلبه وقع لأنه مش هيشوفوا ربنا وطبعا موسى بالنسبة لهم انت كنت بتشوف الحاجات دي ولا ايه انت كنت واخد على الكلام ده فهم اترعبوا وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله طلعوا من خيامهم من المحلة يعني وقفوا بقى على باب المعسكرات بتاعتهم كلهم مع الحدود اللي حطوها عشان قصاد الجبل ربنا هيجي يتكلم فوقفوا في أسفل الجبل ما هو ده المطلوب مش هيطلعوا زي موسى فوق وكان جبل سيناء كله يدخن جبل كله عامل زي البركان بيدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا حاجات مرعبة يعني لو الواحد تخيلها بس يخاف هو عاوز يفهمهم جبروته عشان بعد شوية هيبيعوه برضه مع كل ده صعب صعب صحيح ارتجف كل الجبل جدا برضو جدا تاني صوت البوق شديد جدا وارتجف الجبل جدا فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموسى يتكلم شوف الرعب تحت وقال فوق بقى ايه موسى يتكلم والله يجيبه بالصوت لا يعني هم سامعين حوار او سامعين صوت بس مش مفسرين حاجة فشوفي هيحصل ايه ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل اللي هي خلاصة الكلام ودعا الله موسى إلى رأس الجبل فصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرين حذرهم تاني لو واحد بس قال ايه اطلع اشوف شكله ايه هيقع هيموت محدش يقدر يقرب فحذرهم تاني وليتقدس ايضا الكهنة الذين يقتربون الى الرب طلعت بقى ان فيه درجات هنا هيطلعوا الكهنة خطوتين على الجبل لئلا يبطش بهم الرب بس الكاهن أيضا يتقدس لأنه ما هو زيه زي أي بني آدم برضه محتاج يتقدس هنا يتقدس دايما بمعنى يتوب في العهد الجديد الكاهن يقرب من المذبح لازم يتوب والشماس لازم يتوب والشعب لازم يتوب كل اللي يقرب حتى لو بيقربوا على درجات مختلفة القداسة مطلوبة من الكل فقال موسى للرب شوفوا بقى الخلاصة الحلوة دي لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء محدش قادر يقرب لأنك أنت حذرتنا قائلا أقم حدودا للجبل وقدسه فقال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لئلا يبطش بهم فانحدر موسى إلى الشعب وقال له نفس الكلام ده هتلاقوه في تثنية خمسة وفي لويين 16 هحكي لكم بس اللي موجود في الحاجة التانية عشان الوقت اللي حصل هنا دلوقتي ايه الشعب ساعتها لما موسى نزل تاني مرة قالوا له اعمل معروف ما تخ... مش هنقدر نقرب اكتر من كده مش عاوزين نسمع مش عاوزين اعفينا هيقولوا له كده روح اسمع هو عاوز يقول ايه واللي انت هتقوله هنقول لك معاه ماشي اترعب خلي بالكم فهم يقولوا له اطلع انت اسمع كل المطلوب احنا احنا خدامينه بس اعفينا خلي بالك لان دي هتوصل لايه بقى نفتح عبرانيين 12 لما بقى بولس يحط لنا مقارنة بين هذا اللقاء المرعب لقاء العهد القديم خلاصة العهد القديم كله في اليوم ده ولقاء العهد الجديد فيحط عبرانيين 12 هتفهموها دلوقتي لانها صعبة شوية ما تتفهمش غير بعد المقدمة دي عبرانيين 12 18 هو بيكلم يهود بولس هنا بيكلم عبرانيين يهود فعاوز يقول لهم في فرق كبير قوي بين بين العلاقة بربنا زمان والعلاقة بربنا دلوقتي بين العهد القديم والعهد الجديد لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموسا مضرما بالنار يبقى بيتكلم عن ايه حادثة يوم المقابلة دي وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوا من أن تزاد لهم كلمة بيقول اليهود انتوا ما حضرتوش اليوم ده انتوا ما شفتوش اليوم ده برعبه انتوا ما جيتوش للجبل اللي اللي والع نار ولا للرعود والبروق والضباب والظلام والزوبعة وهتاف البوق وصوت الكلمات اللي الناس ما كانتش قادرة قالوا له اعفينا لأنهم لم يحتملوا ما أمر به ما كانوش قادرين يستحملوا ال- ال- التوصيات وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم لسه قارينها فاهمين يعني من من خطورة الموقف في محاذير كتير قوي وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعد ومرتعد غريبة الحكاية دي طب ده موسى واخد على الواقف مع ربنا لكن يوم تأسيس العهد موسى نعم نفسه موجودة في تثنية بقى مش في الخروج ده في نفس اللقاء لأن الإصحاح اللي جاي على طول اللي مش هناخده الوصايا العشر فاهمين؟ هيقول بقى المطلوب وموجودة في تثنية تاني فهو قبل ما يتكلم كل ده كل ده اللقاء قبل ما يقول هو ايه المطلوب الميثاق بتاع العهد فبيقول في الاخر حتى قال موسى نفسه انا مرتعب ومرتعب انا مرعوب بالكم بالشعب بقى اللي تحت بل اقلب بقى الصفحة دي بص على الصفحة الجديدة بص على اللي احنا فيه النهاردة قد أتيتم إلى جبل صهيون جبل صهيون ده بقى اللي هو الكنيسة المسيح جبل صهيون مش الجبل اللي في سينا مش المكان الحرفي المحدد المقدس حتى هذا اليوم الجبل ده مقدس جدا جبل موسى ده فعلا أقدس مكان يمكن بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي كنيسة بقت بيت ربنا أورشليم السماوية انتوا داخلين مش على جبل داخلين على السماء عدل وإلى ربوات مين اللي موجود مش شعب يهود 2 مليون 3 مليون هم محفى الملائكة يبقى كل مرة نقف قدام ربنا في العهد الجديد واقفين في السماء حوالينا ربوات هم حفلة الملائكة محفى الملائكة ملائكة بلا عدد حوالي. حوالينا وكنيسة أبكار شوفوا الكلمة دي ليها, ليها مقابل في العهد القديم ليه كل المجديين في العهد القديم كانوا أبكار كل ال- ال- اللي حاسين ان هم اتخطوا الموت بالذات اكثر فئة الابكار كلنا ابكار لان مفديين بدم المسيح فاسمنا كنيسة ابكار وبكر يعني انت انت ابنه الاولاني انت الغالي واخدين بالكم كنيسة ابكار مكتوبين في السماوات اسمك بيتكتب من ساعة ما تتولد الولادة الجديدة وتبقى بكر زي المسيح يوم المعمودية اسمك بيتكتب في السماء فكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع هو نفسه الإله المرعب ده هو نفسه اللي احنا بنجتمع معاه كل مرة وإلى أرواح وحاضرين معانا أرواح أبرار مكملين ملايين عشان كده في كل قداس بنقول في مجمع في قديسين وأرواح أبرار مكملين الإصحاح اللي جاي فيه دم بعد ما يقول الوصايا كلها هيقول له دسن الكلام ده بالدم رش الدم على الشعب وعلى اللحين إلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل يتكلم أفضل من هابيل هو في دم بيتكلم إيه حكاية دم يتكلم أنتوا عارفين في الأول خالص ربنا قال كلمة غريبة قوي عن دم هابيل قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض دم الذبايح ده يعني لا يقدر دم تيوس أو عجول أن يغفر خطيه لكن كان بالنسبة لليهود دم الذبيحة يريحها لأنه بيشيل عنه دم راس يتكلم أفضل من هابيل هنا في حتة مهمة إن دم المسيح بيتكلم إذا كان دم هابيل بيصرخ لربنا مطالبا بحقه لأن قايين قتله جبر فربنا يقول لقايين صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض فكم وكم دم ابنه الوحيد فاهمينها بقى يعني دم ابنه ده صراخ يهز الدنيا كلها متخيلين طب دم ابنه يصرخ يقول ايه يقول له مش عاوز حد يهلك هو ده صراخ الدم يقول له عاوز خلاص الكل حاجة شفاعة مش ما فيش بعدها شفاعة ده الصوت دم ابنه فبيقول له انت في عهد جديد في عز ما فيش بعده صوت الدم يتكلم أفضل من هابيل إذا كان هابيل غالي قوي وابن بار ودمه كان غالي بكم وكم الابن المسيح له كل المجد